القاهرة تقدم
سمحت بإرسال الدموع لحاجري لما تزايدوا في التجني هاجري يا ملكان بجماله وجل وبحسنه نائم علي وامري
سلام حجازي برنامج خاص من تأليف عبد الله أحمد عبد الله وإخراج علي محمود
كتب الوصال كتب الوصال
إلا أقول لي يا حاج كتب الوصال مين ده اللي كان بيدى النهاردة ده الشيخ سلامة ابن الحاج إبراهيم حجازي يكونش بتاع الملاحة اللي في رشيد هو حكم ابنه ختم الخاتمه واشتغل فيه وإيه اللي جابه اسكندرية يا أخويا ما هي رشيد واسعة لا واشتغل في الذكر شويه صييت يعني والله بيقولوا كان في رشيد شغال كويس الله يفتح عليه صوته فعلا كويس وأداؤه كويس طالع لابوه من محاسيب الاباصيري بالله يا سيدي انت تعرف ابوه اه صلى معايا الجمعه هنا مرتين ثلاثه في الاباصيري الله اهو هناك اهو ده واحد واقف معاه بيكلمه شو اسمك حبيبي محسوبك سلام حجازي بالله لو بتسمع بريدك بكلمتين سيدي اه بكل ممنونية شوف حبيبي نعم كلمتين تنتين دعيكم خواجة يوسف خياط اهلا وسهلا اللي جو تبعي تشخيص بمصر افهمت اه فهمت آه حضرتك يعني عندك جوء تشخيص اهلا اهلا اهلا وسهلا بعرض عليك حبيبي بتشتغل بالجو تبعوني بعطيه خمسة جنيه بالشهر منيح طيب آه، واللي زيي بقى يعني يشتغل ايه في الجو هو انتوا معذورين في مؤذن احنا معذورين في هالصوت بالله من عند الله الله وتعملوا ايه بصوتي شو بنعمل بصوتك بنعمل صوتك كبانية تبولة بتغني بتشخص اغني اشخص ايه عيب حبيبي لا يعني انا ما اقصدش بس انت شايف يعني ان انا بتلبس ملابس الرواية بتغني بتشخص بعطيك خمسة جنيه بالشهر منيح والله هو من جهة منيح منيح بس يعني آه حبيبي ما بيخلص حدا يضل هالصوت بعيد عن تياترو كده اهو طيب يا سيدي وانا موافق اهو كله شغل كلها لقمة عيش بالحلال يا اخوانا اعذروني انا حبيت المسرح خالص ازاي بس بعد النجاح ده في فرقة خياط وبعد ما بمثل واغني الدور الفلاني والدور العلاني عاوزين نشتغل مطرب تخت من غير تمثيل لا انا اسف قوي المغنى المسرحي بقى بدمي ويظهر ان ده طريق الصحيح اديني سبت فرقة خياط لما جرب حظي مع فرقة البرداحي ولا فرقة الأرداحي لما نشوف فرقة اسكندر فرح اديني سبت فرقة خياط وفرقة الجرداحي وفرقة اسكندر فرح يظهر مفيش فايدة في الشغل مع الناس
بس طوعني يا شيخ سلامة انت بقرشين وانا بقرشين ونعمل الجهد الحقيقة يا سي عبد الرازق يا عناية انت نشفت ريقي وانا نشفت ريقك بقالنا ثلاث ساعات بنتشاور ونتداول وانا شايف ان المسألة ما تحتاجش احنا الاتنين اصحاب وزملاء وانت عارف ان من حبي في المسرح بمول تلتين الفرق والاجواء اللي تشتغل في البلد دي كلها برضو انا اللي عاملها بس آه، تسيب لي انا الادارة الفنية طبعا دي شغلتك وانا بقى امسك الادارة المالية ولازم الادارة المالية تسمع كلام الادارة الفنية يعني ايه يا شيخ سلامة يعني انا ناوي اعمل عمل كبير جوق الشيخ سلام حجازي لازم يضرب احسن جوق في البلد
ومن غير ما يضرب كفاية انت فيه يا اخي ده انت كروان مصر يا سي عبد الرازق يا عناية انا بحلم بجوق كبير جوق محترم عدد كبير من الممثلين والممثلات والعمال روايات غالية لمؤلفين كويسين استعدادات فنية ضخمة مناظر ملابس كله كله وايه المانع كل ما ندي الشغل حقه الجمهور يدينا حقنا انا ناوي كمان اخد لك مسرح فيردي اللي ورا الجنينه اوضبه لك توضيبه بقى ما حصلتش كويس المكان ده بس ايه خيالك في التوضيب اه يعني مثلا كراسي قطيفه للبناوير والالواج اه ستاير محترمه للحريم كويس خالص ونعمل سلم كمان مخصوص للحريم دونا عن بقيه التياترات كلها يا عبد الرازق يا عناية يا ابو الافكار شوف بقى نشتغل ثلاث ليالي في الاسبوع السبت والثلاث والخميس طول الموسم ايوه ونبتدي الموسم من اغسطس او سبتمبر لغاية اواخر مايو وكل ثلاث شهور نعمل حفلة مخصوص ايرادها لممثلين الجو ايوه حفلات الجمعيات الخيريه كمان تبقى بره ايام الشغل المعتاده اه ونيجي رمضان ناخد رمضان والعيد كله تمثيل ليلاتي امال رمضان والعيد لهم اكرام تاني خلاص على بركه الله يا شيخ سلامه استنى الممثلين والممثلات بتوع الجوق نجيب لهم مدرس عربي يشكل لهم الادوار انت عارف اخوانا اكترهم من حيث التعليم يعني يا مولاي كما خلقتني ايوه ونسمي التياترو دار التمثيل العربي دار التمثيل العربي لا عال عال جدا عندك حق وبكده بقى يبقى شغلنا مظبوط من كله على بركة الله ايه رأيك بقى في التاريخ ده آه التلات 8 اغسطس سنة 1905 عال عال على بركة الله على بركة يا ست ميليا يا ميليا روح مليا عقل مليا حبيب مليا الله الله الله ما تعالي كده امال حبيبك ايه وبتاع ايه انت مش بتحبني يا شيخ سلامة بقى اسمعي انا ما احبش الجوق بتاعي يبقى فيه حاجات من دي لكن ده انت وانت بتمثل قصادي شهداء الغرام ولا هناء المحبين بتبقى يا قلبي هتولع من العواطف يا ستي بلا عواطف بلا حواري ده شغل شغل امال اسمه تمثيل ليه بقى تمثيل وانا بشوفك مسبل عينيك والتنهيرة طالعة من صدرك تولع فرن وراكع قدامي وفارد صوتك تتغني من قلبك الله ما هو لازم اغني من قلبي انت ناسيه اني اكبر مطرب في البلد بعد ما حسدت روحه على نباهتي وقلت يا بت انت فهمتي عواطفه يا صح تفتحي له قلبك ولا تفتحي لي قلبك ولا تفتحي لي محضر احنا كده كويسين يعني مريم مصمت احسن مني الله انت يا ميليا الليله مش طبيعيه ابدا انت معينه نفسك في وظيفه حبيبتي من غير ما يكون عندي خبر اهو بقى عندك خبر بقى عندي خبر لكن مفيش عندي استعداد يا ستي بقى اسمعي انا طولت بالي عليكي يا سي عبد الرازق يا عناية يا سي عناية ايوه يا شيخ سلامه جاي لك تعالى يا سيدي
قولوا سبقاني سبقاني وبس البصر مصدري أو وثاني الكلام وتوج حظي حظي بيان البصر ولا سفرت ثأر حربا أوانا وما حارب الثأر إلا الفجر
خلصت كل الاسطوانات اللي عندي وما فضلت ثأر سعفوني بغيركم.
وبعدين يا شيخ حربا سلامة ما توحد الله انت هتقضي عمرك تسمع الصومات بتاعتك وعلى كده من نهار ما رجع من بيروت بعد ما اتعالج شويه طول النهار اشيل له اسطوانه واحط له اسطوانه تانيه لا واخد باله من اكله ولا راحته ولا نوم
اتضايقت من خدمتي يا سي عبد الله يا عكاشه اتضايقت استغفر الله يا استاذ احنا كلنا اولادك وتلامذتك
ربنا مش هيطول عليك يا شيخ سلامة مسيرك ترجع لجمهورك ومسرحك وانت بكامل الصحة
وحشني وحشني الجمهور يا اخواني وحشتني وقفتي اغنيله واطربه وحشتني رفع الستارة والتسقيف واه يا شيخ سلامة اه يا شيخ سلامة وقاعد يا شيخ سلامة دايما بإذن الله ما تحرمش من جمهورك ولا من معجبينك ولا معجبينك ينحرموا منك ده الجمهور بيحسد نفسه انه حضر سلامة حجازي
يظهر عصر سلام حجازي هيبقى مغرب سلام حجازي وروبه عن الدنيا لا يا شيخ سلامة أنا ما يعجبنيش التشاؤم بتاعك ده ده أنت ما شاء الله زي الفل أهو غشي دي شدة وتزول امتى امتى يا ست ميليا امتى يا ست مريم امتى يا سي عبد الله امتى اقدر ارجع تاني اجلجل المسرح واقول الاه توصل للطيور في السماء اهي الشطاره كده تقول الاه على المسرح مستعذب بروحك وانت راقد وتقول الاه على السرير والحكاية هانت الحكيم قال النهاردة ان الحال عال قوي كويس وان الشيخ كلها كام يوم ويقدر يطلع وينزل ويخرج كمان المهم المهم امثل اغني انا اموت لو فضلت لو فضلت محبوس كده من غير ما اغني مش بس لما تستكمل صفحتك والحكاية هانت طوعوني طوعوني يا جماعة أنا أضرب نفسي دوايا في أجزخانة واحدة بس اسمها التياترو لما يجي عبد الرازق عنايد نقول له ياخد لك اذن من الحكيم ونوضب لك جوه أيوه وهو معاه فلوس ليا باقي حق البيت بيت بركة الفيل وأنا حلت غيره عشان أبيعه بعت الفيتون وجوز الخيل عشان أتعالج آه، النبي يا جماعة سمعوني اسطوانة كمان حاضر
يا سلام الله الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ازيك دلوقتي يا شيخ أنت جيت يا عبد الرازق وجبت لك الدواء طيب يا سيدي يا ترى المرة دي حقن ولا شرب ولا سفوف ولا حقن ولا شرب ولا سحوف ده دواء انما دواء ايه بقى ورق
ورق يعني ايه دواء ورق
يعني عقل عقل أجرت لك تياترو فيردي ها؟ هنقدم بقى عليه فران البندقية ايه رأيك
حبيبي يا عبد الرازق انت اللي فاهمني انت اللي بتسمع كلامي بس اسمع بقى انا والحكيم ليا شرف موافق عليه من غير ما اعرفه ايوه الرواية هتتمثل لكن انت بقى هنعفيك من دورك
امال هشتغل ازاي طول بالك هتغني من غير ما تمثل
زي بعضه بس اطلع المسرح اشوف الناس والناس يشوفوني طيب اتفقنا هتبقى تيجي بقى المقاطع الغنائية بتاعتك الممثل اللي بيمثل دورك يسكت ونيجي طافين النور وتقعد جنبك على الكرسي سلطان زمانك نولع النور تاني تبتدي انت بقى تلعلع ايه رأيك الحمد لله اديني عشت لما ارجع التياترو تاني
Thank you.
فين لا سيبوني شوية عاوز أشكرهم عاوز أحيي الناس اللي حيتني مفيش مانع بس أنت ما تجهدش نفسك أشكركم أشكركم كتر خيركم ما تحرمش منكم أشكركم يا دنيا أشكركم كلامك خير اطمئنوا هنتقابل كتير وهغني لكم وابسطكم
يا شيخ سلامة الإيراد رجع زي الأول وزيادة كمان رغم المرض بتاعي تكون شديد بركة العجز اللي بيقولوا عليها وادي يا سيدي صافي الإيراد كله بعد المصاريف ايوه يا سيدي خدت حصتك يا سي عبد الرازق أيوة خدت حصتي دي حصتك أنت الله يا راجل امسك الفلوس كويس امال حد يوقع الذهب من ايديه يا شيخ سلامه وهي ايديا تقدر تتلم على حاجة يا اخويا اللي خلاك انتصرت على رقدتك في السرير واديك بتتحرك زي ما انت عايز مش هيخليك تضم ايديك لم يا اسماعيل لم يا برهومه لم الجنيهات دي اللي وقعت من الشيخ سلامه ادوها له لا لا لا لا ابدا خلاص اللي وقع